السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا الصباح وكل صباح وأن يمن علي وعليكم بعلم نافع وعمل صالح ويرزقني وإياكم مالا حلالا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمارنا وفي علمنا وفي كل شيء وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بحفظه ويحفظنا في ديننا وفي دنيانا ويرزقنا وإياكم العفو والعافية ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلأنا بحفظه وقوته وأن يبارك لي ولكم ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يشرفنا ويثبتنا على ما يحب ويرضى ما زال الحديث حول كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم يقول رحمة الله عليه وهو ما زال في سياق الحديث عن آفات وعقوبات المعاصي والذنوب والإصرار عليها قال ومن عقوباتها أنها تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة نسأل الله العفو والعافية بيقول إيه بقى بيقول إن من عقوبة الذنب من العقوبات إنها بتمحق تمحق البركة نسأل الله العافية بتمحيها في إيه بقى البركة في بركة العمر فبيقول لك بالنسبة للعمر ممكن ما تلاقيش فيه بركة سبحان الله وبركة الرزق في ناس ممكن سبحان الله تجد ان المال بتاعه مفيش ما بيكملش معاه حاجة بركة العلم في ناس سبحان الله يسمع درس واحد تلاقي الأثر الدرس عليه جامد أوي ياخد معلومة اللهم بارك يقرأ في الكتب اللهم بارك وبركة العلم من ناحية التبليغ هتلاقي سبحان الله ممكن يكون تحصيله ليس مش عالم ولا حاجة لكن أثره ممتد وفي بركة فيما يبلغ به من علم بركة العمل تلاقي واحد اللهم بارك وقته نفس الوقت بتاعك بس العمل اللي عمله في اليوم أعمال كتيرة قوي ليتصدق وقال أذكر صباح ومساء وشهد الصلوات جماعة وزار مريض ويعني ألهمه الله سبحانه وتعالى كثير من الصمت وألهمه الله سبحانه وتعالى كثير من الطلاقة في اللسان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اتصل بوالدته جاب لها هدية أدخل السرور على أخته تلطف بأولاد أخيه قرأ ورد سبحان الله دون فايدة وقعت في على عينه ودونها فرقت معاه وجه أحد الشفعاء إن يشفعوا شفاعة حسنة كل ده ممكن يكون عمله في خلال يوم واحد وهو ده نفس اليوم اللي مر عليك سبحان الله بركة الطاعة بقى البركة البركة ديت يقول لك برك البعير بركة البعير البعير عما يبرك يعني ايه يقول لك البعير برك يعني ايه البعير برك ها ما معنى يعني استقر احسنتم يعني البعير استقر جلس صح ويقول لك ان دي بركة مية يعني ايه بركة مية هم. بركة مية يعني مية ثابتة ما بتتحركش يقول لك نهى النبي عند الاغتسال في الماء الراكد الماء اللي ما بيتحركش صح؟ مم. فالبركة مأخوذة من برك البعير لو برك على الأرض ثبت وبركة مية كتير ثابتة فإيه هي بقى البركة؟ هو الخير الوفير الثابت الذي يكتب الله فيه النماء خير كتير ثابت فاهمين؟ فأنت عم بتدعي وتقول يا رب بارك لي يعني يديك خير كتير يثبت لك لا يفارقك ويبارك الله فيه وينمو زي الحمل كده البركة قيمة معنوية البركة شيء معنوي وليس حسي لا يرى بالعين المجردة لا يقاس بالكم ما بيتحطش في الخزنة البركة هو شعور هو مشاعر هو حلاوة زي حلاوة الإيمان حلاوة تتذوقها تشعر بها البركة فيها معنى نزول التوفيق والخير الإلهي وذلك البركة جند خفي من جنود الله سبحانه وتعالى يمنحها الله لمن كان في قلبه ما يحبه الله ويرضاه البركة ما بتجيش كده لا لأن مين مصدر البركة ومين صاحب البركة تبارك الذي بيده الملك عشان كده في صحيح البخاري البركة من الله البركة من الله لكن ده مصطلح سرق مسروق مختطف لابد أن تعيد اختطافه يقول لك يا عم ده فلان ده بركة فلان ده بركة أما يجي يتريقوا على حد أما يجي يسخروا من حد يقول لك فلان ده بركة سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك البركة من الله شوفوا تحية السلام عشان كده يحسدوك أهل البعد والجفاء أهل الغضب والضلال عما أنت تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية الإسلام دي جميلة أوي أوي بس عشان إحنا اعتدناها بس المسلم المعتز بدينه آه سبحان الله شوفوا كمية الحسنات كمية الحسنات اللي بيفقدها شاب في الجامعة لما بيبتلى آه وتلاقيه داخل خارج الجامعة على زمايله ما يقولش السلام عليكم إما عشان مش يشوفوه إن هو درجة أقل أو إن هو يعني سبحان الله ما هو الإنسان عم بيكون حاسس بالدنو هو مين يا جماعة اللي مش بيهمه يعني تلاقي مثلا أمريكا مش هممها حد ليه هي شايفة نفسها كبيرة فمش مش عندها شعور مش خايفة على ناميبيا تعلق على كلامها مثلا ليه إيه ناميبيا دي واخدين بالكم ايه بيرو اللي تتعلق عليا دي ليه هم ناس في شايفين نفسهم فاللي بيبقى حاسس بنفسه ما بيشوفش ايه الكلام ده انت لو حاسس بعظمه دينك وحاسس انك مليان انت كشخص حاسس انك مليان وان قوتك من داخلك مش من خارجك مش هتلاقي مش هتراعي الناس اللي عندها آه ضعف انتماء واللي عنده دنوج في التفكير انك ترعاه تلاقي نفسك داخل كده تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ازيكم يا شباب عاملين ايه طب ليه ما تقولش كده اه ما تكون فعلا انك ايه خايف منهم او انك تتحرج وسطيهم عشان هم ليهم مكانه وحاجه عاليه قوي عندك لكن لما بتكون انت مليان ما الحاجات دي مش هتيجي مش هتفرق معاك فشوفوا كميه الخيرات لما تاخد 30 حسنه في اللفظ ده والحسنه بعشر امثالها ده انا دخلت على 40 واحد النهارده داخل على الكافيه في الجامعه داخل على معيد داخل على واحد داخل كذا داخل كذا كميه الحسنات اليوميه ال 300 حسنات اللي انا باخدها دي كلها ضاعت بس كده لا الاثر ان الملائكه كانت تدعو ليك النهارده مثلا انت قلت الكلام ده 30 مره انها كانت تدعي لك راحت عليك ما انت عم تقول السلام عليكم يعني انا هو ايه السلام عليكم السلام ده انت بتقول له انا اعلنها بكل ود وكل حب لن ترى مني الا السلام ولن ياتيك مني الا السلام وانا طالما اتيت فمع السلام فالسلام عليكم فهذا إخبار ودعاء إخبار مني أنك لن ترى إلا هذا وأنا أدعو الله أن يسلمك وأن يرحمك وأن يبارك لك شوفوا الجمال جمال السماع انك عم تسمع كده و... وانك تقول اللي ال... تخش كده تقول الكلام ده سبحان الله كل ده الملائكه تقول ايه بقى لما انت بتدعي لهم تقول لهم الرحمه ليكم ها الملائكه تقول ايه امين ولك بمثل عم تقول لهم ايه اسال الله ان يسلمكم ويرحمكم ويبارك فتلاقي سبحان الله تلاقي ان الملائكه كلها تقول لك ايه امين ولك بالمثل الملك يقول لك كده اه فأت انت دعوه الملك ان يدعي لك وكان وكنت انت شؤم عليهم كنت انت شؤم على اصحابك اللي انت دخلت عليهم دول وهو كان شؤم عليكم يعني ايه شؤم يعني فاتكم خير منه كتير سبحان الله مش حابب بقى الاسئله الاستثنائيه هو انا ينفع اقول السلام عليكم لزميلي في في الشغل وهو يبدا يقول انا ينفع بقى وانا داخل على الاخوات اقول لهم انا مش عارف ما شاء الله عليكم تحس ان الشيطان يا جماعه الشيطان الصبح بيبقى ايه يعني مش حاضر قوي كده عشان يشوش عليك فما تحسسنيش ان ان السكشن بتاعك كله نصارى وبنات واخدين بالكم اه هو ينفع ان انا اقول للنصارى السلام عليكم ورحمه الله وينفع اقول للبنات ما اخشع بقى كده وافهمني احنا بقول ايه افهم الاساسيات وخلي الاستثناءات على جنب وانت فاهم الاستثنائيات فنسال الله سبحانه وتعالى ان يسددنا واياكم لكل خير فالعمق ده ضروري استيعابه يا جماعه لان كان في حد من بيعلم التلميذ بتاعه فبيقول له ايه عاوز يفهمه يعني بركه بقول له انت شفت الكلاب والاغنام قال له اه قال له الهون فيهم اللي بتخلف اكتر الكلب ولا الغنم آه في حد بيسال بس بيقول اللي نقول صباح الخير او مساء الخير والله لا تستبدلي وتتركي تحيه الاسلام لغيرها اعتزي بدينك وامتلئي واملئي لسانك فخرا بهذا الدين فقال له الهين اللي تنجب أكثر فقال الكلاب بتخلف أكثر ده بتوصل لسبعة قال له طب والغنم قال له بتجيب ثلاثة قال له طيب قال له لو نظرت حواليك أيهم أكثر الراجل قال له أرى الأغنام أكثر قال له أليست هي التي تذبح وهي التي تنقص ويقل عددها قال رجل بلى قال هذه هي البركه يا بني ثم قال لماذا استحقت الاغنام البركه يا سيدي دون الكلاب قال الصالح لان الاغنام ترقد اول الليل وتقوم قبل الفجر فتدرك وقت الرحمه فتنزل عليها البركه واما الكلاب تنبح طوال الليل فإذا دنا وقت الفجر هجست ونامت وفات عليها وقت الرحمة فتنزع منها البركة يعني دي كانت لقطة خفيفة تشم ولا تفرك كان الشيخ بيعلم التلميذ المعنى النفيس ده من شيء هو يشوفه في حياته فعما النهارده ابن القيم لما يقول لك موضوع البركه ده ان من عقوبات المعصيه ان البركه بتبعد بيحصل محق المحق ده بركه في الدين بتقل بركه الدنيا بتقل عشان كده يقول لك ايه فلا تجد اقل بركه في عمره ودينه ودنياه ممن عصى مولاه ممن عصى الله وما محقت البركه من الارض الا بمعاصي الخلق قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات بركات هتلاقي مطر مطر بركات من السماء والأرض سبحان الله وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا سبحان الله وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه فشوفوا يا جماعة عشان كده لازم ندرك المعنى ده معنى البركة البركة في حياتك فين البركة في لسانك البركة في نظرك البركة في لسان في وزنك البركة في جوارحك البركة في توجيهك البركة في أثرك اللي انت بتتركه و... وانت بتدور على البركة فيه في واحد ممكن يكون بيسمعني دلوقتي البركة ان ربنا يدينا فلوس كتير ونشتري شقق كتير ما انت فاهم البركة غلط الموضوع مش قصة فلوس بس لا النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لأنس لما قالوا له هذا أنس خادمك ادعو له بالبركة فدعا له اللهم أكثر مال وأكثر ولده وبارك فيه قال أنس فإني أكثر الناس مالا وولدا سبحان الله لي من الأولاد والأحفاد مية كان يجمعهم يصلي الجمعة بيهم فإن وجود أولاد كتير يحملوا الإسلام سبحان الله دي بركة نوع من أنواع البركة لكن عشان ناس كتير متأثرة بمحمدين وحسنين هم عيالين اتنين فمش قادر يستوعب ان دي هي دي من ضمن البركة اه ده النبي صلى الله عليه وسلم جعل من من من علامات بركة المرأة انها ولود انها ولود سبحان الله دي كانت في العصر الفطري النقي اللي مرتبط بالوحي ولذلك اما بنروح نبارك لواحده وعاوز اروح الحنه وعاوز اروح الفرح عشان ابارك لها بتقولوا ايه بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير شوفوا ادعيه المسلمين اللهم بارك لهما فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم واحد اداك اكل تدعي له كده وتقول له الكلام ده اه سبحان الله ليه لان البركه سعاده البركه لو حلت في قليل كثرت لو حلت في كثير نفع واخدين بالكم سبحان الله بس مجهود للاولاد ومين اللي هيعمل والله لو انت اللي بتربي الولد الاولاني وانت اللي ماسكه رزقه الله يعينك خلاص ما تجيبيش عيل تاني طالما انت اللي تملكي الرزق الاولاني هو انت فاكره عشان انت عندك اتنين فانت ظابطه الرزق بتاعهم فانت اللي جايبه الرزق بتاعهم لا احنا بنقول خذوا بالاسباب وارتبطوا وتعلقوا بالرزاق سبحانه وتعالى وبلاش تقولوا كلام انتوا عم تيجوا تهدوا كده مع انفسكم وترتبطوا بالسماء هتعرفوا كويس قوي قوي ان الموضوع مش انا وموجود اقول لك على حاجه هو انت لو خلفت اتنين اتنين بس وانت وباباهم نطوا العيال دي مين اللي هيربيهم ها مين اللي هيربي الاولاد دول ربنا طب ومين اللي هيربيهم وانت موجوده مين اللي هيربيهم وانت موجوده ربنا برضه انتوا متاكدين ان هو ربنا برضه يا جماعه لا يكون الموضوع فيه كلام تاني ها راجعوا كده انفسكم لو انتوا مش موجودين ماشي قلنا ربنا اللي ايه اللي ايه هيربيهم ليكي طب لو انت موجوده مين اللي هيربيهم ها متاكده ان هو ربنا برضه اه يا اختي الكريمه الله سبحانه وتعالى كاتب رزق لابنك ومقدر ومقدر في هذا الوقت ان ابنك ابنك هيجي له الرزق ده من خلالك فانت هتكوني ساعي البريد اللي بيوصل له فابنك هيتعلم وهياخد الرعايه من خلالك انت طب انت مشيتي ما هو الولد ده مكتوب له مكتوب له في القيمه بتاعته من قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه هياخد قد ايه عنايه هياخد قد ايه رعايه دور الامراض اللي هتيجي له قد ايه فده كله مكتوب صح وانت ساعي بريد انت بتاخد الحاجه توصلها طب انت مشيت غيرك هيوصلها ايه ده هو مش انا اللي كنت اللي كاتبها من البدايه انت تتراجع نفسك عشان كده لازم تكونوا شاربين المعنى ده معنى ان الاب هو أب والرب هو رب فالأب ده وسيلة لرزق الرب ماشي تأتي وسيلة أخرى تأتي وسيلة أخرى هل حد بقى فاهم من كلامي ده إنك اشتغل ولا يهمك ولا أي حاجة تانية لا خذ بالسبب واجتهد وسل الله التوفيق ويبارك الله سبحانه وتعالى فيه فالعمق ده مهم قوي البركة من ضمن الحاجات اللي احنا لازم ندركها كويس قوي ان يا جماعة ان البركة مش محصورة في فلوس زي ما كنت بتكلم من شوية طب اقول لكم على حاجة عم بناتك كلهم يخشوا كلية طب عندك ثلاث بنات يخشوا كلية طب وولدين يخشوا هندسة نووية ربنا بارك لك فيهم كده ولا لأ؟ ها كده ان ربنا بارك لك فيهم ولا لا هتقولوا يا جماعه كده انت كده خدت البركه ولا لا ها كده في بركه ولا مش في بركه في بركه سبحان الله في ناس ممكن يكون شايف ان هي دي البركه اه و... وانا كده ايه ربنا بارك ايه ليا سبحان الله أما تيجي تشوف بقى في حديث أم سليم لما سألها زوجها إيه أخبار الغلام فقالت له إيه استرد الله إيه وديعتك صح أو سكن هو أسكن ما يكون عارفين أنتوا الحديث ده الحديث ده سبحان الله لما تيجي تقرأوه وتشوفوا العمق اللي فيه أم سليم كان عندها هي أم أنس يعني كان عندها ولد وقيل اللي هو عمير بالمناسبة يا أبا عمير المهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان دعا لأبو طلحة إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقه البركة في قصة مشهورة عشان الوقت مش هقولها بس المهم يعني دعا لهم ان هو اتى زوجته فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ان يبارك الله في هذه الليله ويبارك لهم ما حدث واخدين بالكم هنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم ايه بالبركه قال لهم بارك الله لكما في ليلتكما خلاص كده خلفت هي لما خلفت ورزقت ولد الولد ده حنكه النبي صلى الله عليه وسلم واخدين بالكم مين اللي حنكه النبي صلى الله عليه وسلم فيكفي ده بس كده لا اللي أعمق من كده ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضله إن أولاد الولد ده اللي هم أحفادها كانوا من حفظة كتاب الله يا سلام كان من حفظة كتاب الله كانوا كلهم يحفظون القرآن فالراوي أعد وشاف إن من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي حصل ان هم حفظوا كتاب الله شفتوا بعض الناس اصلا ممكن النهارده ما يشوفش ان ان ان دي من ضمن البركه لا والله يا جماعه من ضمن البركه ان اولادك يكونوا مرتبطين بمصدر العز مرتبطين بمصدر بكنز الحسنات كلنا محتاجين البركه صح محتاجينها في عمرنا الإمام البخاري لما تيجي تشوفه جمع مئة ألف حديث صحيح وعاش خمسة وستين سنة سعد بن معاذ أسلم وكان عمره 30 سنة مات عمره 36 سنة اهتز ليه عرش الرحمن فرحا بموته ايه البركة اللي عملها دي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خيركم من طال من طال عمره وحسن عمله فانت محتاج بركة في الوقت محتاج بركة في الوقت صخر الغامدي بيقول لما النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها بيقول أنا كنت ببعت الغلمان بتوعي بالتجارة في الصباح الباكر الصبح إيه اللي حصل؟ قال أريد أن تصيبني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أنا كنت عاوز دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا كانوا شايفين إن هو إيه من أغنى التجار فكانوا سألوه قال لهم والله يا جماعة الموضوع بسيط خالص أعرف طبيب أسنان عيادته بيفتحها بعد الشروق وبيقفل الظهر هو سبحان الله إيه هو يقول لك اظبط يومك عليا انا مش هظبط عليك يعني انا هقول لكم على حاجه هو النهارده جميع الناس اللي بتبيع ذهب لو جت قالتي انا هنقفل كلنا العصر قالوا هنقفل العصر بعد صلاه العصر مفيش ما, بن ما بنفتحش رزقهم هيقل من الناحيه الدنيويه هيقل جنيه ليه؟ مستحيل لأن لو بيشتروا لو بيشتروا منهم مثلا في اليوم أو في الأسبوع 100 فالمية دول كانوا بيروحوا إيه؟ متأخرين براحتهم ويروحوا مش عارف إيه لكن دلوقتي كله هيروح زي المصلحة الحكومية صح؟ أنت عارف إن المصلحة بتقفل الساعة 2 الظهر هتروح تخلص جوازك قبل الساعة 2 الظهر وأنت عارف إن إن الجوازات هتقفل الساعة كذا فكله بيروح هو كده زي المصالح الحكوميه عشان كده سبحان الله العمل المحدد ده بالطريقه دي اوعى تكون فاكر ان, إن الحاجات ديت مستحيله لا والله ما مستحيله هي مش مستحيله ولا حاجه هو بس انك تتبنى اول حاجه من الناحيه المنطقيه ومن الناحيه العقل في دول مش مسلمه بتعمل حاجات زي كده يعني احد اخواننا كان في في دوله يعني ما غير مسلمه يقول لي تيجي الساعة سبعة بالليل مفيش حاجة فاتحة في الشارع اللي فاتح بس الحاجات اللي ايه الحاجات اللي هي انت قد تحتاجها 24 ساعة زي الصيدلية حاجة كده يعني لكن المجتمع موجود في الشارع مش موجود المجتمع مش موجود في الشارع بعد سبع مساء دي نادر ان تلاقي حد في الشارع سبحان الله ف صخر الغامدي بيقول انا كل الموضوع اللي عندي اللي انا التمست ايه خلاص النبي صلى الله عليه وسلم ده واخ... اداك صك بالدعاء اللهم بارك لامتي في بكورها فعشان كده الوقت ده وقت الشرف اللي هو الاستغفار بالاسحار شرف المؤمن قيامه بالليل وقت البركه الوقتين دول مش يفوتوك اوعى الوقتين دول يفوتوك فالناس حتى اللي عاوزه تنجح في الدنيا اللي عاوزين ينجحوا في الدنيا بيمنعوا خلاص السهر ده مش موجود عندهم ليه في شغل من الصبح هو يصدر لك انت ايه عشان كده دايما يا جماعه الدول المتقدمه مش هتملكك من ادوات القوه بتاعتها ولذلك مثلا في اشتراطات على اي حاجه قويه سواء تكنولوجيا في العلم في السلاح في اي حاجه ما يدكش ده هو يصدر لك ايه التفاهات هو بيصدر لك دايما الحاجات التعبانه الحاجات البسيطه في التجاره الحاجات البسيطه في الص... الحاجات الثقافه اللي يعني بيديك دايما عصاره ما ايه ما تقيأه هو حاجات كده لكن ان يديك قوته يعني مثلا ما يصدرلكش مثلا قوه الاستخبارات بتاعته لا لا ما يصدرلكش مثلا قوة أسرار التكنولوجيا عنده لا ما, ما يدكش الحاجات دي فهو يصدر لك السهر ويصدر لك الأفلام ويصدر لك المسلسلات ويصدر لك الساتلايت ويصدر لك الكلام ده كله وانت تكمل في الحتة دي سبحان الله وانت شايف ان الناس ايه صدروا لنا كل حاجة يعني حتى من الناحيه الدنيويه مش ده اللي بيتم طبعا الاستثناءات موجوده لكن انا بتكلم في الفكره العامه المركزيه شوف سبحان الله كان احد التابعين يقول دخلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في السحر فمررت ببيوت الانصار فما من بيت من بيوت الانصار الا وفيه تال للقران بقول انا ماشي كده كل اللي انا سامعه صوت القران فاحنا محتاجين التوفيق ده فكلام ابن القيم ده عميق جدا لانك بتحتاجه بتحتاجه زي ما قلت لك في وقتك بتحتاجه في رزقك يا اخي ان ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك فيه فيه فيقضي الانسان بالقليل الشيء الكثير يعني لا أخفيكم ربنا يرزقنا المال الحلال كثير من الديون وأنا أعي ما أقول من سبب الاستشارات كثير بمعنى كثير كثير من الديون وكثير من الأعمال التي خرجت لها المرأة هي في دائرة التحسينات والحاجيات وليست الضرورات والله يا شيخ ادعي لي عليا 180 ألف ليه كنت مجوزة والله سبحان الله مروة بنتي الله يهدينا بقى وبتاع واستلفت تيجي تدور على مروة دي أصلا أصلا الشرع يقول إن المهر عند مين عند زوج مروة طيب خلينا نقول اللي انت مشيت عملت ايه والله جبت لها انا جبت لها والله ما فيش يا شيخ ده هي الغسالة اللي جي ومش عارف ايه مش عارف ايه طب انت يا حاجة طب ما مالها جي ال يا حاجة ما تجيبي حاجة بسيطة لا ازاي انت عاوزها انا عاوز مروة تاكل وشي وشكلها وهي قاعدة مع هند بنت خالتها مش هينفع خالص خالص والله والله ده كان في مرتبة جديدة لانج والله اقسم بالله ما قعدنا عليها ولا مرة قالت لا مش هينفع دي مش جاية بتاعتي دي كانت بتاعة اختي واختها لما جت تتجوز قالت لا ده كبيرة على السرير انا السرير 120 فتيجي تدور في المشهد تلاقي ال 180 ألف دول في من منهم 100 بس عشان الناس هتاكل وشنا حضرتك ليه بتنزلي بتنزلي تشتغلي وبتاع وسايبه رعايه الاولاد ومضغوطه وضغطه نفسك وبتاع والله عشان مصاريف المدارس دور على المدارس الاولاد في المدرسه ب 26000 طب انت حضرتك مين اللي اجبرك ان تخشي المدارس دي والله انت شايف ده احنا احنا في وطن ضايع تعليميا كما قال الايه الناس المسؤوله يعني او انت شايف اصلا الدنيا ماشيه ازاي فلا وبعدين لو زوجها ضغط شويه كمان ماديا والدنيا ظبطت معاه نروح للمدرسه اللي 36 بقى احنا مش هندننا في 26 وتبدا بقى الاسئله انا عندي اخت ولادها في الجامعه شوفوا الجامعه الخاصه وعندها بنتين في مدرسه اه يجوز ان انا اديها من الزكاه ما شاء الله عليك يعني مصاريف التعليم واحد اسنان والتاني تجاره مثلا اعمال وولدين في مش عارف مدرسه انترناشونال ودول نديهم الزكاه عشان اولادهم يتعلموا التعليم المد... لا طبعا يا شيخ اصل عيالهم مش هيتاقلموا لا يتاقلموا ويتعلموا عادي جدا ان احنا بنتحرك طبقا للمال اللي معانا معانا النهارده جنيه هنعيش بالجنيه معانا جنيه ونص هنعيش بالجنيه ونص لكن حضرتك وانا بقول اهو بكل وضوح هؤلاء لا ياخذون الزكاه لا تعطوهم عاوز حضرتك بقى ايه عاوز تقف وتبقى مجدعه اديهم من الصدقه لا طبعا مش هديهم انا راح اصرف يعني اديهم انا من فلوسي انا اه لكن من فلوس ربنا يلا عشان تخلص واخدين بالكم عشان نخلص ونطلع ايه من فلوس الزكاه الواجبه وادينا بنروح ندي الناس والكلام ده كله طيب هو التعليم في الجامعات الخاصه والمدارس الخاصه ديت مالها ايه المشكله يا سيدي ايه المشكله ان بنتك تخش اداب قسم اللا شيء وتروح على الامتحان لا بنتي ومش عارف ايه والكلام ده كله خلاص انت بتزرع ديناميت في حياتك هو في واحد يا جماعه عمل ايه وقف في المحطه محطه القطار فقلت له انت رايح فين قال انا رايح الاسماعيليه فاول قطر جه قطر طنطا فقال نركبه قلت له انت مش رايح اسماعيليه قال لي اه قلت له تركبه ليه على اصل شكله حلو واحنا هنقعد كتير في المحطه يا ابني انت انت رايح فين طيب فهمني مش انت رايح اسماعيليه اه ده قطر طنطا فعدى بتاع طنطا شويه القطر اللي بعده رايح فين ده يا جماعه قال لك ده رايح البحيره اركب يا شيخ يا ابني انت مش رايح اسماعيليه صح هنقعد كتير هنا يا حبيبي ده مش هيوصلك انا هركبه يا ابني اهدى مش هيوصلك خلاص القطر اللي بعده اللي بعده رايح سوهاج شيخ انا تعبت من القعده والله لازم اقعد يا حبيبي طب بس تعالى نقعد خمس دقايق بس حتى كده نجرب القطار يا حبيبي لو ركبته ده اول نازله ليه بني سويف لا لا لا معلش بس تعالى خلاص اركب يركب لما ركب القطار ده كل 10 دقايق يروح يقول لك ايه هو احنا انا انا ال GPS بيبعدني ما هو معاه GPS واخدين بالكم فكل شويه يشوف اسماعيليه بتبعد اسماعيليه بتبعد اسماعيليه بتبعد اسماعيليه بتبعد فين لما عدى المنيا قال ايه ده هي خربت ولا ايه لا ولا ايه هي مش خربت هي ولا ايه هو نفس الكلام احيانا انت بتركبي قطار سوهاج وانت كنت بتقولي انا نفسي اروح اسماعيليه فمش تركبوا الط- القطار اللي بيوديكوا سوهاج الله يعزكم فاهمين المثال ده فانت النهارده عاوز تعيش ع- عليه قدك ومح... ليه ليه تكلف نفسك ما لا تطيق انا يا جماعه الخير مش هعلمكم يا بنات انا النهارده ج- ج- ربنا رزقني مال هدخلكم ولم يرزقني مال حلال على قدنا وبايدينا ما خلاص لكن انا ادخله جامعه اه ب 160 الف واطلع على روسيا ولا اوكرانيا واخدها من هناك وبعدين ولا قبلين يبيع الورث اللي قدامه واللي وراه خلص وبعدين ديون اللي قدامه واللي وراه وبعدين بقى ايه نيجي نتمحك بقى في مع المشايخ الحقونا يا مشايخ انا ابويا مات وعليه ديون خير كام الديون 360 الف ليه كان الديون دي في ايه والله ما فيش كان عاوز يعلم اخويا في جامعه خاصه في اوكرانيا وانت بقى عندك واحد اصلا بيعاني من سرطان وواحد لا يجد لا يجد ما يستر عورته ولا يجد قوت اليوم بمعنى قوت اليوم مش لاقي دقيق يسفه سفا انا اجمع بقى للاولاني ده 360 الف واللي مش لاقي شيء يستره ده ولا لاقي دقيق ياكله اسيبه اقول له معلش يا حاج بس هنروح ن- ندي بس اصل م، نورهان دلوقتي أو في الجامعه هي في سنه رابعه دلوقتي رابعه تجاره فهنجمع لها عشان ايه تعرف هي تتكلم وتبقى ايه تدخل تعمل مقابلات في الم- في البنوك الاجنبيه وبتاع عشان تشتغل في الاخر خالص الكلام ده وتبقى هي النسويه وترد علينا بس فهنجمع لها فلوس الزكاه عشان نلحقها الله يعز حضرتك ربنا يهدينا ويهديكم ويرزقنا وإياكم البركة في الرزق البركة في المال البركة في العلم البركة في العلم البركة في الدار اه والله البيت محتاج بركة وقل ربي أنزلني منزلا مباركة البيت محتاج يكون فيه بركة سبحان الله البيت يكون بالبركة يتسع لأهله البعض بيته بتحس إن هو ضيق صح وإن كان متسع عنده فيلا وبتاع وبتاع وحاسس بخنقة وفي ناس تانية بيتها متسع جدا ليها وانت شايفه ضيق بس تحضره الملائكة تنفر منه الشياطين يملأ الخير هذا البيت حاسس بالهدوء ليه؟ لأن ابتعد زي ما بيقول ابن القيم عن المعاصي اللي بتجيب اللي ايه؟ بتذهب البركة شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك فإن أخذها بركة على صورة البركة انت خدها تاخد البركه طب لو سبتها يا رسول الله كده البركه هتفوتني لا هتلبس في الحسره وتركها حسره يعني مش مساله لو سبتها خلاص عادي براحتك عاوز تسيبها بسيبها لا هو إن المشكله في الثانيه في حسره دنيويه حسره في المال وحسره في الفكر وحسره في القلب وحسره في ال- يوم الميعاد وحسره في القبر حسرات في الجنه حسرات كتير قوي سبحان الله فانت محتاج ان يكون في بركه في البيت سعه الصدر بركه في الصحه حتى لو جالك مرض تحس انك لم يقعدك عن كل شيء ولو اقعدك عن كل شيء فاطلق روحك وقلبك او ممكن المرض ده يجلسك لكن روحك تنطلق سبحان الله البركه في الشراب تشرب حاجه كده تحس انك ارتويت تاكل اطعام كده تحس انك شبعت سبحان الله تجيب لك عدس كده وبتاع وحاجه بسيطه خالص تحس كده تقول ياه والله انا من زمان عاوز اكل عدس وتحس كده تقول والله انا حلقي اصلا كان واجعني خليني ايه آه، خ- ايه احتسي هذا الايه الشراب بهدوء كده وتلاقي كده قايم والدنيا وياخد كوبايه شاي في كوبايه ازاز ويشربها يقول يا والله يا نعمه وتحس ان قلبه بيقول لربنا يا رب الهمني شكر نعمتك وواحد تاني داخل والدته عامله له فراخ وعامله له مش عارف ايه وداخل انا قلت مية الف مره ما بحبش الفراخ الشوايه خلاص هو انتوا ايه يا جماعه ما ما فيش خالص وقلت الف مره انا ما بحبش المكرونه اللي بتكون مش عارف ايه فسبحان الله شوفوا البيتين وممكن يكون البيت بتاع العدس ده أغنى منهم أغنى من فعلا ماديا كغنى مادي لكن الحاجات ديت قلوب بقى البركة في المال وفرته مع الكفاية الحق يا شيخ انت شفت عرفت الدهب وصل كام دلوقتي 1450 داخل اهو هنعمل ايه فيه انا خبأت للقدر حسن ظني بربي بس خلاص انا مخبئ للدولارات ورفع الاسعار ثقتي في القهار هو ده اللي انا مخبأه للمستقبل انا مخبأ ايه للمستقبل مخبأ للمستقبل ان رزقي لن يستطيع من اجتمع من المشرق والمغرب ومن الشمال والجنوب ولو اجتمع أهل الأرض وأهل السماء إن يمنعوني شيء ربنا مديهولي محدش هياخده مني فالحاجات دي بتخليك إن روح القدس كما يقول ابن القيم يقول في الحديث إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته الحديث ده ذهب ذهب وكل كلام النبي هكذا سبيك الذهب الحديث ده بيقول ان جبريل خلاص طمني وذكرني بالامور المكتوبه وقال لي لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها لن تموت نفس بين قوسين افتح نفس دي اللي هي حضرتك احنا مش متجوزه اه مش هتموتي ويكون مكتوب لك الجواز وانت مش هتتجوزي حتى تستكمل رزقها فانتهى آه لن تموت نفس افتح قوس حط نفسك فيها خلاص اولادي آه انت فاكر ان هم هيموتوا اه قبل ما ياخدوا رزق لا لو مكتوب لهم هياخدوا لو اسرتك مثلا حسبتك كده في الدنيا دي كلها الاسره بتاعتكم من حضرتك وهي وبتاع والكلام ده كله ليكم في الرزق المالي مليار 632 جنيه ونص ده اللي مكتوب لكم اه لن تموت نفس لن تموت هذه الأسرة حتى تستكمل رزقها من مين؟ من الحسيب اللي صلى يعطيك وحاسبها لك حتى تقول حسبي حسبي أنا كده كفاني كفاني أنا خدت الموضوع طيب حتى تستكمل رزقها في كل شيء حتى في النفس في رمش العين يعني أنت مكتوب إنك ترمش كذا إن قلبك يدق كذا كذا دقة إن صوابعك تتحرك كذا حركة خلاص انك تمشي كذا خطوه والله ما هتعمل حاجه لما حتى تستكمل رزقها لن خلاص حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب يا عم ما تقلقش ثم قال لنا ايه الحديث في النهايه فانه لا ينال ما عند الله الا بطاعته هو انت فاكره عم تمشي في الحاجات الغلط وفي الحرام ومن اللف من ورا وتتواصلي معاه وانت فاكره ان انت هتخطفيه وهتاخديه وهو ما كانش مكتوب لك في القدر لا لو اتجوزتيه وصار زوجك فده كان مكتوب ان هو هيتجوزك كل اللي فيها اللي انت خدتي ايه ما عند الله ما, ما كان مكتوب لك بطريقه تانية صح اه بس مش هتاخدي بقى السعاده لان ايه ترطيها بالحاجات دي سبحان الله كان مكتوب لك ان السعاده هتيجي بالطاعه والمعصيه هتكتب لي هتيجي لك بكذا لو كملت في السعاده هتاخدي ديت لو كملت في الطاعه مكتوب لك دي وكل التفاصيل ديت فانت اخترت الطريق التاني سبحان الله عشان كده في الاثر الروح والفرح في الرضا واليقين والهم والحزن في الشك والسخط هم وحزن هم انا خايفه الدولار يغلى انا خايفه مش عارف ايه انا خايفه ان زوجي يتجوز عليا بس حلو الكعبة دي طوفي حواليها بقى الله يعينك ماشية في الإطار ده بقى ومالك مك... ما كئيبة ليه كده أصله هيتجوز علي مالك كده متضايق أصله هيتجوز علي هم وحزن بقى شك والسخط الشك نسأل الله العفو والعافية يقول وقد تقدم الأثر الذي ذكره أحمد في كتاب الزهد أن أنا الله إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى وإذا غضبت لعنت ولعنتي تدرك السابع من الولد طبعا الحديث فيه مقال لكن أنا بقرأ كلام ابن القيم يعني فشوف سبحان الله يقول وليست ساعة الرزق والعمل بكثرته يا سلام على الكلام الجميل يقول وليست إيه يقول وليست السعة سعة الرزق والعمل بكثرته ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعوام ولكن سعة الرزق والعمر بالبركة فيه وقد تقدم أن عمر العبد هو مدة مدة حياته ولا حياة لمن أعرض عن الله واشتغل بغيره بل حياة البهائم خير من حياته كما قال الله بل هم أضل نسأل الله العفو والعافية ربنا يجعلنا وإياكم مباركين حيثما كنا وكنتم عشان كده وجعلني مباركا أينما كنت انتوا بتعدوا على الآية دي في مريم بتعدوا عليها إزاي جعلني مباركا مباركا أينما كنت شوفوا يا جماعة من بركة عيسى عيسى البركة كملت معاه بسبب ايه الجدة اللي دعت لما أوقفت مريم عما أوقفت ما في أحشائها إن يكون الواحد يقول إيه يا رب أنا ندر عليا أطلع إيه 100 جنيه من خزنتي من درجي أطلع 1000 جنيه من جيبي في واحد يا جماعة أوقف ما في أحشائه ما في البطن مش ما في الجيب اللي جوه شوف العمق قد إيه فربنا بارك لها في الذرية دي فوصلت وصلت البركة فين؟ البركة إن عيسى يكون مرضي عنه سبحان الله وإن عيسى يكون في آخر الزمان ليه بركة برضه لسه مكملة بركته عما يكون بسببه إزالة الدجال وسبحان الله شوف البركة الممتدة دي وممتدة يوم القيامة الناس على سنه داخلة تخش الجنة على سن عيسى ايه الجمال ده قال ان هو قال وجعلني مباركة انا مبارك خلاص انا خدت البركة فشفت البركة بتمتد معاك فين تروح معاك في كل حتة سبحان الله فنسأل الله أن يبارك لنا والدعاء ده مهم إن ربنا يبارك لك أينما كنت أينما كنت في أي حتة يوسف في السجن كان مبارك صح يوسف كان في السجن كان مبارك دخل السجن على طول الناس بدأت يقول لهم تعالوا وأقول لكم وربنا ده وداهم في حتة كده سبحان الله في كل مشهد من مشاهده كان الناس تقول له نراك من المحسنين مشكلته مع اخواته برضه يقول لهم ايه لا تثريب عليكم والده والده يقول له ايه قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني مبارك في ألفاظه مبارك في كلامه مبارك تتبع البركة في ألفاظ يوسف وفي حياته ده مصدر من مصادر الإلهام في تدبر خفي لقصته شوفوا البركة في محمد صلى الله عليه وسلم البركة في أبي بكر رضي الله عنه شوفوا البركة هتلاقي بركة في تفاصيل التفاصيل التفاصيل ليه عشان الله سبحانه وتعالى إذا دعا للبركة في حياتك خلاص البركه ديت السكر لو دخل في المشروب المر خلاص حلو المذاق هيبقى عامل زي كده عصير الليمون المنعش هو بدون الحلاوه بتاعه السكر مر الشاي بدون السكر في مراره فيخش السكر يحلوه بقى هي دي البركه لو دخلت في حياتك صار لها طعم صارت جميله خلاص خديجه رضي الله عنها مفيش اثار كتير حواليها بس سبحان الله انت شايف في حياه النبي النبي صلى الله عليه وسلم كانه كان قاعد في اوضه جدرانها خديجه خلاص تحس كده انك شايف خديجه في كل حاجه في حياه النبي صلى الله عليه وسلم ليه هي البركه عملت كده عائشه البركه عملت كده فاطمه ما كسرتش الدنيا علم شرعي و ومشاريع ضخمه وبتاع والكلام ده كله بس انت شايف فاطمه في كل حته صغيره صح بنت الكامله وام سيد الشيء سيده شباب اهل الجنه حاجه كده هو ده التوفيق هو ده التوفيق يا جماعه فاوعي تكوني فاكره ان البركه في الشهاده اللي انت واخداها وقاعده كل يوم تلمعيها وتبروزيها لا مش هي دي البركه على فكره من ضمن البركه انك مش تكون عندك جلد ذات ومش من ضمن من ضمن البركه انك تكون منشرح الصدر عشان مش تسمعني ودلوقتي تقول لي قول قول قول والله العظيم بيتنا كله ما فيه ريحه البركه يا غلبي على اللي احنا ابتلينا بيه لا في بركه في مال ولا بركه في اهل ولا بركه سامع تعالى يا حاج اسمع تعال تعالى اسمع شوف البركه اللي ضايعه من بيتنا وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي مضيعها بص مين اللي مضيعها يا حاجه بص في المرايه وانت تعرف مين اللي مضيعها خلينا نركز في الدرس الله يهديك ما ده مش من ضمن البركه يا حاجه انت الكلام بتاعك ده لسانك واضح ان هو ايه فقد بركه يقول ابن القيم بل حياة البهائم خير من حياته اللي بيفقد البركة ده فإن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره ومحبته وعبادته وحده والإنابة إليه والطمأنينة بذكره والأنس بقربه اللي عنده الحاجات دي يا جماعة مش شايف إن البركة مفتقدة اللي حاسس إن إيه في محبة في القلب في عبادة في إنابة في طمأنينة في أنس يقول ومن فقد هذه الحياة فقد الخير كله ولو تعوض عنها بما تعوض مهما خدت بقى خدت فيلل خدت شاليهات خدت عربيات خدت كذا خدت كذا لأن البركة مركوب القلب فإن نزلت منه فما ركبت من جسد فلن تصل هو البركة ديت مركوب بيركبه القلب دي دابة بيركبها القلب وتسوقها الروح فلو ما ركبتهاش والجسد ركب كل حاجة ما خلاص بقى يقول فما في الدنيا بل ليست الدنيا بأجمع بأجمعها عوضا عن هذه الحياة فمن كل شيء يفوت العبد عوض وإذا فاته الله لم يعوض عنه شيء البتة يا سلام مع السطر ده يقول كل شيء يفوت العبد ليه عوض لكن إذا فاتك الله هتعوضه ازاي دي بقى وكيف يعوض الفقير بالذات عن الغني بالذات والعاجز بالذات عن القادر بالذات والميت عن الحي الذي لا يموت والمخلوق عن الخالق هتلاقي واحد فقير فقير انسان فقير بالذات كده ربنا خلقه فقير من وهو رضيع فقير فقير لامه فقير للبن فقير مش عارف حد يسكنه فقير للنوم فقير لكذا يكبر شويه فقير للتملك فقير للفلوس فقير مش عارف ايه فقير حاجات كتير قوي عنده فقر ذاتي بقى ده اللي هيغنيك وده اللي هيعوضك عن الغني بذاته بقى العاجز اللي قاعد يقول يا رب فإني لا أقدر وأنت تقدر وإني لا أملك وأنت تملك ده اللي هيخلصك من المشهد ده اللي هيعوضك بقى الإنسان الميت هو اللي هيعوضك عن الحي الذي لا يموت يقول ومن لا وجود له ولا شيء له من ذاته البتة عمن غناه وحياته وكماله ووجوده ورحمته من لوازم ذاته وكيف يعوض من لا يملك مثقال ذرة عمن له ملك السماوات والأرض واحد لا يملك مثقال ذرة واحد لا يملك مثقال ذرة لا يملكها ده هيعوضك عن من يملك السماوات والأرض في آية في سبأ متعة سبحان الله يقول الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ما لهم دول اللي انتوا قاعدين مرتبطين بيهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ليهم مثقال ذرة في السماوات في حد انت تعرفه يملك السماء التانية طب السماء الرابعة طب في حد كوكب المشترى ده هو المتحكم فيه هو المسؤول لا يملكون مثقال ذرة في السماوات طيب ننزل في الأرض ولا في الأرض في حد يملك أنه يزيل خلايا السرطان اللي في جسم إنسان مريض يشيلها له النهاردة محدش عارف يعملها ولا في الأرض في حد قدر يسيطر يشيل لك كورونا لما جات لك أول ما جات لك كده قال لك لا أنا همنعها مش خليها تجي لك ولا في الأرض طيب يمكن هم يمكن هم شركاء مش ملاك زي انت مش مالك الشركه بس شريك قال لك وما لهم فيهما من شرك ده ما لهمش حتى بجنيه سبحان الله طيب يمكن هم مش ملوك مش اصحاب ملك ولا اصحاب شرك يمكن ليهم حد بيدعم وما له منهم من ظهير يمكن بيساعدوا لا ما فيهم مساعده خلاص يبقى وجهاءه بيشفعوا ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له هنا في وقف عشان قلبك يستعد للي لتكملة الآية حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير تخش الآية اللي بعدها وانت عبد للعلي الكبير فتقول ايه قل من يرزقكم من السماوات والارض جاوب قل الله وخلاص ما الايات التانية ظبطتك فانت داخل اللجنة بتسمع تاريخ خلاص بقى جاهز للاجابة قل الله قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعمل قل يجمع بيننا ربنا هو ما عادش شايف أي حاجة إلا إيه لدرجة هيبدأ يقول إيه قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم ال... روحوا اقرأوا الربع ده كده الوجه ده هتستمتعوا فهو ابن القيم بيقول لنا بيقول لنا ايه انت هترتبط مين اللي هيغنيك كيف يعوض من لا يملك مثقال ذرة عمن له ملك السماوات والأرض وإنما كانت معصية الله سببا لمحق بركة الرزق والأجل بركة العمر في واحد سبحان الله عمره قليل زي الإمام النووي الإمام النووي 45 سنة كسر الدنيا شوف الإمام النووي صاحب أشهر كتب مشهورة بعد كتاب الله رياض الصالحين والأربعين نووية رياض الصالحين تلاقيه تقريبا في كل بيت مسلم الأربعين نووية سبحان الله سنه إيه ده؟ ده حاجة كده بسيطة شرح مسلم تلاقيه الفقه الشافعي تلاقيه حاجة كده إيه الجمال ده؟ البركة بقى بركة النووي نووية سبحان الله فيقول ابن القيم وإنما كانت معصية الله سببا لمحق بركة الرزق والأجل لأن الشيطان موكل بها وبأصحابها فسلطانه عليهم وحوالته على هذه الديوان وأهله أصحابه وكل شيء يتصل به الشيطان ويقارن فبركته ممحوقة ولهذا شرع ذكر الله عند الأكل والشرب واللبس والركوب والجماع كل ده ليه؟ عشان يبارك الله فيما أنت مقبل عليه والله العظيم عم اتعلم اولادك يا جماعه قولوا بسم الله وعم يجي ياكلوا والله مع الوقت لا تجد اي شيء فيه بركه وفيه توفيق الاكل لما بتجتمعوا عليه ربنا بيبارك فيه نظام النهارده ال- ال- نظام ال system العالمي اللي موجود نادر ان تلاقيهم بيجتمعوا يا عيني على وجبه ده بيفطر لوحده واخد سندوتشاته وماشي وفي الغدا ده جاي بياخد لا اكله لوحده وفي العشاء كل واحد بي ايه بياكل في اوضته لوحده طب ليه يا جماعه على الاقل في وجبه في اليوم نجتمع عليها طيب وتيجوا تقولوا البركه ما البركه الاجتماع مهم الاجتماع الاسري مهم مهم حتى بركه الطعام بركه انك تعرف اولادك مين في اعدادي لسه مين كبر مين تخن يمكن في يوم من الايام ممكن تفاجئ ان في واحد معدي مين ده يا جماعه ايه مين اللي دخل البيت ده لا ده ده هيثم يا حاج هيثم ايه ده هو ماله كده ما شاء الله لا ما هو بياكل دلوقتي وما شاء الله عليه دلوقتي انت فين يا هيثم دلوقتي يا ابني انا اخر مره كنت سايبك في سته ابتدائي يا ابني لا انا في تانية اعدادي دلوقتي الحمد لله ما شاء الله لا قوه واخويا قدم حربيه ايمن اه ايمن حربيه دلوقتي ما شاء الله ده انا كنت سايبه في اولى ثانوي لا احنا بنكبر يا ابي ما شاء الله كويس انك لسه عارفه ان اسمه ايمن دي منزله كويسه زي كان في احد الاباء بيقول لي والله انا ابني في كورونا كنت فاكره في ثالثه اعدادي فوجئت ان الولد داخل تانية ثانوي فوجئ ما شاء الله عليك ولهذا شرع ذكر الله عند الاكل والشرب واللبس والركوب والجماع لما في مقارنه اسم الله من البركه وذكر اسمه يطرد الشيطان فتحصل البركه ولا معارض لها يقول وكل شيء لا يكون لله فبركته منزوعه فان الرب هو الذي تبارك وحده والبركه كلها منه وكل ما نسب اليه مبارك كلامه مبارك ورسوله مبارك ازاي عاوز بركه وانت بعيد عن الوحي ازاي عاوز بركه وانت بعيد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول وعبده المؤمن النافع لخلقه مبارك خليك دايما مع الناس النافعه اللي تنفع اللي تنفعك في دينك اللي تنفعك شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان شجره كالمسلم لا يتحات ورقها اخبروني ما هي قالوا النخله ليه؟ لأن النخلة بركة زي الأخ المبارك والأخت المبارك كل عما تجلسوا أو تجتمع معاه تاخد حتة من البركة كل مجلس معاه أديك بتاخد حاجة في البركة تزوره في بيته تاخد حاجة من البركة تتكلم معاه تستشيره تاخد حاجة بركة هو سبحان الله كده عبده يقول عبده المؤمن النافع لخلقه مبارك وبيته الحرام مبارك طيب والساحل لا احنا هنروح الساحل لكن مش هنروح العمره احنا هنروح رحنا عمره خلاص من عشر سنين احنا كل شويه بقى هنروح نعمل عمره لكن الساحل نروح مرتين وثلاثه واربعه مفيش مشكله وبيته الحرام مبارك وكنانته من ارضه وهي الشام ارض البركه وصفها بالبركه في السته ايات من كتابه سبحان الله يقول فلا متبارك الا هو وحده ولا مبارك الا ما نسب اليه يا سلام يقول وإلا فالكون كله منسوب إلى ربوبيته وخلقه وكل من ما باعده من نفسه من الأعيان والأقوال والأعمال فلا بركة فيه ولا خير فيه صدقوني مفيش خير في شيء أبعده الله وكل ما كان قريبا منه من ذلك فيه من البركة على حسب قربه منه وضد البركة اللعنة نسأل الله العفو والعافية فأرض لعنها الله أو شخص لعنه الله أو عمل لعنه أبعد شيء من الخير من الخير والبركة عشان كده المتبرجات خلي بالك خلي بالك البركة هتفوتك البركة هتفوتك في كل حاجة اقفي مع نفسك لأن في لعن نسأل الله العفو والعافية وكل ما اتصل بذلك وارتبط به وكان منه بسبيل فلا بركة فيه البتة نسأل الله العفو والعافية يعني كل اللي يتصل بشيء فيه لعن أي حاجة ربنا ذكرها باللعن او النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها ان فيها لعن وانت تقرب منها خلي بالك خلي بالك من شرب الخمر من اكل الربا من التبرج الحاجات دي ديت عامله زي انتوا عارفين العمود بتاع الكهرباء اللي بيكون في وسط التيار العالي الضغط العالي اللي بيبقى موجود في الصحراء وموجود في الاراضي الزراعيه بيحوطوا بايه بحاجز كده ممنوع الاقتراب ليه لان الخطر كبير نفس الحكايه الحاجات دي الخطر فيها كبير بينسف البركه يمحق الله هيمحق الله سبحانه وتعالى كل شيء طالما قربت من الايه من الضغط العالي ده يقول وقد لعن عدوه ابليس وجعله ابعد خلقه منه فكل ما كان من جهته فله من لعنه الله بقدر قربه منه واتصال به فمنها هنا كان للمعاصي اعظم تاثير في محق بركه العمر والرزق والعلم والعمل فكل وقت عصيت الله فيه أو مال عصي الله به أو بدن أو جاه أو علم أو عمل فهو على صاحبه ليس له فليس عمره وماله وقوته ووجاهه وعلمه وعمله إلا ما أطاع الله به يقول ولهذا من الناس من يعيش في هذه الدار مئة سنة أو نحوها ويكون عمره لا يبلغ عشر سنين أو نحوها يا ولا في واحد ممكن يعيش مئة سنة تيجي تصفي عمره وتلاقيهم عشرة طفل كما أن منهم من يملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ويكون ماله في الحقيقة لا يبلغ ألف درهم أو نحوها وهكذا الجاه والعلم وفي الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعال وعالم أو متعلم فهذا هو الذي فيه البركة خاصة والله المستعان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في اوقاتنا وفي اعمارنا وفي اموالنا وفي اولادنا وفي بيوتنا وفي عافيتنا وفي صحتنا وفي عقولنا وفي قلوبنا وفي ديننا وفي قبورنا وفي اخرتنا وفي قراننا وفي كل شيء يحبه ويرضاه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واسال الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام